بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا آمين أحبتي في الله وهذا هو اليوم الخامس من رمضان لا بد أن نقف لنتساءل سؤالا لله في كل ليلة عتقاء من النار فهل اعتقت رقبتك من النار أم ما زلت بعد وقد يقول قائل أنت وعدتنا أن تشرح ما معنى عتقاء من النار وما شرحتها فلذلك لا ندري هل اعتقت رقبتنا من النار أم لا ولذلك سأضطر أن أجيبك الآن ما معنى العتق من النار أيها الإخوة أيها الأحبة إن الإنسان خلق في هذه الدنيا لغاية واحدة وهدف واحد والكل يعرف إجابة هذا السؤال لماذا خلقنا الله لنعبده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله ما خلقك إلا لتعبده إذن هم يخدعونك الذين يقولون لك أنك خلقت لاستمرار الحياة على الأرض الله قادر أن يخلق أن ينشئ كل يوم خلقا جديدا قادر قادر فإذا لم يكل الأمر إليك أن أنت اللي تخلي الدنيا تستمر لا هو قادر كل يوم يخلق عالم ويفنيه تاني يوم قادر يخدعونك إذا قالوا أن إليك عمارة الأرض عمارة الأرض بالعكس الإنسان يخرب في الأرض أما الأرض الله قادر على أن يخلق ما شاء متى شاء وقت ما شاء ليس ذلك إليك إلا عبادة إلا عبادة يعني عمارة الأرض الإنسان يفعلها عبادة ليس من أجل عمارة الأرض الشاهد لماذا خلقنا الله لنعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأنا أستطيع أن أعطيك شاهدا على ذلك ألست تعلم والأمر مشهور أن أول ما فرضت الصلاة فرضت خمسين صلاة في اليوم والليل خمسين صلاة في اليوم والليل اليوم 24 ساعة تخيل بقى يا عم أحمد لو إن خمسين صلاة في اليوم والليلة خمسين صلاة على 24 ساعة يبقى كل ساعة صلاتين في صلاة كل أقل من نصف ساعة كل أقل من نصف ساعة صلاة يبقى على ما تتوضأ يؤذن تتوضا ويقام الصلاه وتصلي تكون دخلت الصلاه الثانيه ستظل في المسجد عمرك انت مخلوق عشان كده من اجل هذا ان تظل تعبد الله عز وجل تقول لي معنى كده يا عم الشيخ انت عايزنا بقى نبطل شغل ونبطل اكل عيش ونقعد في الجامع ونشحت لا انا قصدي ان تكون حركتك في الحياه عباده يعني انت شغال الشغلانه دي ليه بتشتغل ميكانيكي بتشتغل جزار بتشتغل دكتور بتشتغل مهندس بتشتغل استاذ بتشتغل وزير بتشتغل امير بتشتغل اي شغلانه انت بتشتغلها بتشتغل ليه عباده بس مش بطريقه الناس اللي بتقول العمل عباده لا ده العمل يبقى عباده امتى لما اكون ناوي بالعمل ده ان انا اعبد ربنا يعني الراجل المصور اللي واقف ده اهو انت واقف كده ليه وانت قاعد كده ليه بنعبد ربنا سواء كان هذا الع... اذا كان هذا العمل بقى ب... وهو دلوقتي بيصور كلام دين كلام يدل الناس على الجنة وعلى ربنا بيعبد ربنا اللي بيصور حاجات تانية بقى يقدر يقول انا بعبد ربنا ازاي اللي بيخرج حاجات تانية نفس الشيء العامل اللي رايح مصنعه او المدير او صاحب الشركة او التاجر انت بتعمل ده ليه عباده ازاي يبقى عباده لكي اكف نفسي وعيالي سؤال الناس واكل الحرام احنا لو يكفينا زلطا من الارض نصها تكفينا وتقيم حياتنا ما ينفعش نشتغل ولا نجيب فلوس امال بنشتغل ونجيب فلوس ليه لاني لازم اكل لازم اسكن لازم اركب لازم لازم اجيب فلوس منين لازم اشتغل يبقى الشغل ده عشان اعيش بالحلال لاكف نفسي وعيالي اكل الحرام وسؤال الناس الشاهد ايه ان انا وانا ماشي في حياتي النهارده بعبد ربنا ولا لا ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه قال سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها دقيقها وصغيرها كبيرها عظيمها وقتها حركتها سكنتها نوم وأكل وشرب كل لله حياتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي لله لازم تبقى الحياة بكل تفاصيلها الصغيرة لله يعني ما تيجي تاكل تكن لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقيمن صلبه باكل عشان اقدر اقف اصلي بنام لله دعاء النوم دعاء خطير جدا وانا نفسي ربنا ييسر لي معاكم مجموعه حلقات في شرح الاذكار لان كتير جدا بنقول اذكار او بنقول دعاء واحنا مش فاهمين بنقول ايه مش فاهم فالاذكار دي محتاجه شرح دعاء النوم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء ده حفظه حفظه رسول الله لعبد الله بن مسعود يقول علمني دعاء النوم وكفي بين كفيه كان يعلمنا هذا الدعاء دعاء الاستخاره كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السوره من القران هناك ادعيه لازمة للمسلم لازمة مهمة جدا المهم انك تفهمها كمان مش تقولها بغبغان لا تبقى فاهم بتقول ايه دعاء النوم اذا اخذت مضجعك فنم على شقك الايمن وقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت انت بتقول لي دلوقتي ده دعاء النوم اه ده دعاء النوم تخيل بقى ان واحد هينام الدعاء ده شكله واحد هيحارب ده هينام اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك عشان كده الناس اللي تيجي النهارده تقول لك انا شفت كابوس انا شفت حلم انا نمت وقمت مخنوق اي نام وقام عي- مريض نام و... بيتفزز وهو نايم كل ده سببه انه مش نايم على الذكر ده الذكر ده عارفين انتوا مش فاهمين معنى النوم يا جماعه برضه خلي معاكم النقطه ديك ابقوا طالبوني بيها بعدين ان احنا مش فاهمين المعاني النوم ده واحد نايم معنى انت مش فاهم يعني ايه نوم لما تفهم يعني ايه نوم هتنام صح هتنام بطريقة صحيحة النوم عبارة عن ان جسدك نايم في السرير ده وروحك طلعت طلعت السماء فالروح وهي طالعة بتتناوشها الشياطين تتخطفها تتخبطها فطالما انك انت نايم على وضوء وعلى جنبك الايمن وعلى ذكر محفوظ جسدا وروحا اما نايم من غير وضوء نايم من غير ذكر نايم على بطنك هتشوف اللي انت بتشوفه ده لازم تبقى فاهم النقطه دي لان نومه البطن دي نوم حرام ليه مشهوره دلوقتي كل الناس بتنام كده ما تعرفش ليه و- وبرضه خدها مني لله الامور عماله تفتح يا محمد ماشي ما يجراش حاجه انا بحبكم في الله ها ان بعض الناس بيضحك عليه بكلام هتيجي معانا ان شاء الله لما نتكلم عن عمرة رمضان خلينا في مش- امثله في موضوعنا اما نتكلم دلوقتي عن عمرة رمضان ان شاء الله في الحلقات اللي جايه ها قبل الناس ما تروح العمره هنقول ان بعض الناس يقول لك اصل انا بستريح في المدينه عن مكه اصل ناس المدينه ناس طيبين اصل الجو في المدينه انشراح صدر عالي او كل الكلام ده غلط الناس بتضحك بيه على بعضها واحد قال الجملة والتاني سمعها قال اه والتالت اه اه زي محل مشهور يقول لك الاكل بتاعه كويس جدا فراح على السمعة اه اه اه اه وهو ولا كويس ولا حاجة بس هي عادة الناس كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم كده الناس الكلمة تتلقونه بألسنتكم شوف قول الله عز وجل في الآية كأن الكلام ما بيمرش على الودن ولا بيمر على القلب بينط على اللسان ومن اللسان على اللسان ومن اللسان على اللسان من اللسان على اللسان كده فنفس الشيء يقول لك أصل هي النومة دي مريحة جدا خدعوك فقال ولا مريحة ولا عادة بس هو شافها كده او حد قال له كده فطلع كده النومه المريحه فعلا طبيا قبل طبيا ايمانيا دينا وطبيا وجسديا وعقليا هي على جنبك اليمين الشاهد اللي انا عايز اسوقه من القصه دي كلها ان الرسول قال لك ان لما تيجي تنام تنام ليه رغبة ورهبة إليك يبقى مش بنام شهوة عشان استريح ده أنا بنام رغبة ورهبة سبحان الله العظيم والله عجب إنك تاكل لله تشرب لله تنام لله تحب حد تحبه لله تكره حد تكرهه لله عايش لله عيشتك كده حياتك كده يا عم احمد حياتك كده انت انت ايوه انت انت اللي بتتلفت انت بتبص على مين هو انت حياتك لله ولا عايش لمزاجك وهواك عايش لمراتك وولادك عايش لشغلتك ومهنتك اللي انت بتحبها هل نحن قوم نعيش لله ها؟ أم أننا نعيش لشهواتنا وأهوائنا وآمالنا العريضة ها؟ عايشين ليه احنا عايشين ليه إذا اللي مش عايش لله يبقى فين قصة مشهورة أن رجلا عبد الله خمسمائة سنة على رأس جبل ثم سأل الله أن يقبضه وهو ساجد فقبض ساجدا فلما قبض وهو ساجد أدخل قال الله عرض على الله فقال الله أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فقال العبد لا يا رب بعملي ده بنسميه وهيجي معانا في عجائب القلوب ان شاء الله باذن الله تعالى اسمه طغيان الطاعات في بعض الناس لما تلاقيه صلى يف- ي- يتنفخ كده ده انا صليت الفجر في جماعه طغيان يطغى بالطاعه حفظ له جزئين قران التحى مثلا ها آه، صلى امام خطب له جمعه يتنفخ اسمه طغيان الطاعات هذا الطغيان قال له لا يا رب بعملي انا ده بعد ما عبدتك 500 سنه ادخل الجنه برحمتك لا بشغلي فقال الله قيسوا عمل عبدي الى ادنى نعمه من نعمي عليه فوزنت عباده 500 سنه امام نعمه البصر فرجحت نعمه البصر وطاشت عباده 500 سنه الميزان طب مع البصر و500 سنه فقال الله ادخلوا عبدي النار بعمله عمل ايه بقى اللي شكرت بيه نعمة البصر ده نعمة واحدة ده لسه كم نعمة كمان لا تعد ولا تحصى انا ذكرت لك المرة اللي فاتت انك عمرك شكرت نعمة ربنا عليك انك بتتألم في السرير ما بيقلبكش دكتور دي نعمة شكرتها فضلا عن عارف نعمة الأظافر دي ضوافرك دي عارف نعمة ربنا عليك فيها ما تعرفش الشاهد إن كل عباداتك لا تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم ربنا عليك إنما أنت تعبد طاعة طاعة إن ربنا أمرني فأطيع طب اللي مش مطيع اللي مش مطيع اللي ما بيطيعش ربنا يروح فين جهنم ولا بد أنا عايز أسألك سؤال دلوقتي وإحنا بعد مرور خمس أيام من رمضان لو أنت مت دلوقتي طب اوعى اصبعك كده ما تفولش عليا يا عم انا هفول ولا ما افولش انت هتموت والله لا تموت هتموت لو مت دلوقتي يا عم انا لسه صغير ما هو اللي الصغيرين هم اللي بيموتوا اليومين دول كل ما تنظر حواليك تلاقي شباب ميت الحمد لله انا بمشي على مهلي وماشي جنب الحيط ومحافظ على صحتي مش بالمحافظه ولا بالصحه هتموت هتموت والله ياما ناس ماشي على الرصيف وطلع له الاتوبيس على الرصيف موته ياما محافظ على صحته وجات له سكته قلبيه في لحظه ومات قال لك، هو انتوا م- قريب مش لعيب كوره مات في الملعب ولسه سامع امبارح ولا من لسه سامع من كام يوم ان في واحد حكم ومات في الملعب والتاني مات وهو بيغني وقاعد على المسرح والعود على رجليه كان عندهم ايه دول هتموت لو مت دلوقتي تدخل الجنة ولا تدخل النار الله أعلم أنا عارف الله أعلم دي أنا عارفها ما تلفش عليا هتموت دلوقتي لو مت تروح فين طب ما تزعقش بالراحة عليا حاضر مش الزعق لو مت دلوقتي تروح فين تروح الجنة ولا تروح النار الجنة بإيه هتروح الجنة بإيه عملت إيه تروح بيه الجنة خلينا بقى واقعيين آه، أنت ممكن تضحك عليا تخدعني وأنا هعديها بمزاجي ماشي لكن مع ربنا ما تقدرش تخدع ربنا ما تقدرش تلف وتدور على ربنا ما تقدرش تنكر على ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته سبحان الملك كلنا سنموت وانظر الى المآل بعد الموت لما مات عثمان بن مظعون الكلام ده مهم جدا للمغرورين عثمان بن مظعون ده صحابي وانا نفسي اقف معاكم وقفه يا جماعه عشان اسالك انت تعرف عثمان بن مظعون تقول لي لا اه ما انت ما تعرفش عثمان بن مظعون لكن تعرف آه، فلان الممثل فلان المغني فلان لعيب الكوره هم دول اللي انت تعرفهم هم دول اللي بتقرا اخبارهم لكن الصحابه يا ابني دول اجدادك دول اصلك وفصلك هم دول اللي انت بتنسب اليهم الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده انتوا بطلتوا الصلاه على النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما مات عثمان بن مظعون قالت احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لعثمان في الجنه فقال رسول الله صل عليه صلى الله عليه واله وسلم وما يدريك انه في الجنه اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم شفت بقى صاحبنا اللي كان بيقول لي من شويه انا في الجنه في الجنه الرسول بيقول انا وانا رسول الله لا ادري يبقى نيجي نحكي عن واحد نقول الشهيد فلان المرحوم فلان لا نقول فلان الله يرحمه فلان ربنا يكرمه ويتقبله في الشهداء لكن نحكم لحد بشهيد نحكم لحد برحمة لا ندري لا ندري نسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم كل ميت مسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم عافيهم واعف عنهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم بالحسنة إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه نعم إخوتي في الله هؤلاء الأموات أفضوا إلى ما قدموا الله أعلم بهم الشاهد أريد أن أقول لك أن أقول لك أخي الحبيب إذا كنا لا ندري إلى أين جنة أو نار فلا بد من أن تعتق رقابنا من النار لندخل الجنة لابد قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم كما يقول علماء اللغة للترتيب مع التراخي ثم وإن منكم إلا واردها ثم ترتيب مع التراخي ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية الكل سيعبر عليها الكل سيمر عليها لابد لابد هذا لابد لكل بشر ولن ينجي أحدكم عمله لن ينجي أحدكم عمله لن ينجي أحدكم عمله مش بشغلك هتدخل قالوا ولا أنت يا رسول الله رسول الله حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم ولازم أخذ فايدة من النقطة دي مهمة جدا مهمة إلى أبعد حد هذه رسول الله خليل الله الرسول أخبر ربنا أخبره أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما يقولوا له ولا أنت يقول إيه ولا أنا النقطة مهمة جدا في الحتة دي خدها فايدة خطيرة عشانك الرسول كان يقدر يقول لهم انتوا مالكم مالي هو انتوا زي انا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر صح ولا لا انا سيد ولد ادم ولا فخر انا مبشر بالجنه انا صاحب لواء الحمد ادم والنبيون خلفي يوم القيامه تقولوا لي ولا انت ودي ممكن تجري ببساطة جدا من أي شيخ بيسأل الناس أنت يا ابني قرأت كم جزء قرآن النهاردة أنت يا ابني قمت كم ليلة الليلة دي أنت يا ابني واحد قام للشيخ وقال له يا شيخ وأنت يا شيخ قريت كم جزء قرآن النهاردة الشيخ يقول له إيه عيب يا ابني كده وأنت زيي أنا اللي أسألك أنت ما تسألنيش هم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أنت يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم كما زي ما قلت لك كان يقدر يقول لهم انتوا مش زيي وحقه حقه حقه صح ولكن بمنتهى البساطه قال ولا انا ده اسمه ايه؟ عارف اسمه ايه يا عم الحاج؟ لا اسمه عدم رؤية النفس مش عندنا في مشهورة دي كده في العامية ده فلان ده شايف نفسه حبتين اه شايف نفسه الرسول ما كانش شايف نفسه بتصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله ما كانش شايف نفسه عشان كده لما قالوا له ولا أنت قال إيه ولا أنا عشان عمالين يشاوروا لي فاضل دقيقتين دقيقتين هقول لكم موقف تاني عشان بس إذا كان الرسول مش شايف نفسه أنت كمان ما تشوفش نفسك من باب أولى أنت هتشوف نفسك على إيه؟ رسم نفسك عشان إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنه خرج ليلة إلى المقابر فتبعته عائشة رضي الله عنها ظنت أنه ذهب إلى بعض أزواجه تبعته وخرجت وراءه فوجدته في المقابر فدعا واستغفر ثم أراد أن يرجع فرجعت أمامه تجري وهو خلفها فلما رأى أمامه سوادا صلى الله عليه وسلم أسرع قالت أسرع فأسرعت جريت حتى دخلت البيت قبله ودخلت تحت الفراش فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لي أراك حشيا رابية حشيا رابية اللي احنا بنقول عليه بتنهج مالك انا شايف بتنهجي ليه مالي الا اراك حشيا رابيا قلت لا شيء قال لتخبرني او لا ينبئني العليم الخبير فقالت كنت خلفك في المقابر يا رسول الله قالت فلكزني لكزه اوجعتني وقال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله او قد جاءك شيطانك أو قد جاءك شيطانك قالت أو معي شيطان قال نعم وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن قالت حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا صلى الله عليه وسلم بالله عليك يا عم أحمد ولا عم محمد ولا أنت يا أخي أيوة أنت لو انت زوجتك بتقول لها او جاءك شيطانك قالت لك وانت جاءك شيطانك تقول لها ايه تعال تعال تكلميني ترد عليا لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطه او جاءك شيطانك وانت معك حتى انت يا رسول الله قال حتى انا قال حتى انا بمنتهى البساطه هذه نحتاجها في رمضان الحته دي بالذات محتاجينها في رمضان ازاي بقى في رمضان ورمضان بالذات ده اللي هيبقى معانا في الحلقه الجايه احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته